الآن يا إخواني قاموا بتحريف الكتاب وحرف السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج قال الشيعة طبعا كل واحد فينا أخواننا دايما عنده أحلام وعنده أمال يتمنى أنها تتحقق بيحاول قدر المستطاع أن يحققها لكن كل واحد فينا ليه أحلام يعني تنقطع فيها عناق المطي كما, كما يقال دائما يعني انا واحد من الناس نفسي في حاجات كتير جدا اول حاجه نفسي فيها اني اخد الترابيزه دي معايا بس مش عارف يعني هيسمح ولا لا ونفسي كمان يكون عندي اموال كتير ونفسي يكون عندي طيارات كمان عشان حتى عشان احل بيها ازمه المرور والكلام ده ويكون عندي افيال بتطير زي الافيال بتاعت محمد الباقر يعني الواحد لو عنده ثلاث اربع افيال بتطير تنتقل بيه من محافظة لمحافظة ومن دولة لدولة يروح بيها مكة ويعتمر والكلام ده زي الأفيال الطائرة بتاعت محمد الباقر كلنا بنتمنى وعلى فكرة بقى الناس اللي معاها فلوس بجد بقى والأغنياء واللي عندهم كل رغباتهم مجابة ما هماش أحسن مننا في حاجة حسب كلام يعني علماء الشيعة هم محظوظين بس الموضوع موضوع حظ مش أكتر من كده هم محظوظين لو كان معانا احنا كمان شوية حظ كنا هنبقى زيهم وكان يمكن نكون أحسن منهم كمان تعالوا بقى نشوف الحظ ممكن يعمل إيه ممكن يرفع واحد إزاي وينزل التاني نسمع ونرجع نعلق تاني
من جملة الكتب التي كتبها إمام الأمة قدس الله نفسه الزكية كتاب يسمى بمصباح الهداية إلى الخلافة والولاية وفي آخر الكتاب يقول بأنه قد اتفق الفراغ من هذه الرسالة في صبيحة يوم الأحد لخمسة وعشرين خلونا من شهر شوال مكرم سنة تسع واربعين وثلاثمائة بعد الألف من الهجرة النبوية هذا الكتاب القيم يشتمل على مشكات مصباح ويشتمل على نور ومطلع الإمام قدس سره كتب هذا الكتاب من أجل أن يبين لنا حقيقة الولاية التكوينية والتشريعية لأهل البيت عليهم السلام في المشكاة الأولى يذكر أسرار الخلافة المحمدية والولاية العلوية في 54 مصباح ويشرح حقيقة الولاية العلوية وأن الولاية العلوية ليست هي إلا استمرار للولاية المحمدية وحتى أنه يقول في آخر الكتاب يقول بأنه قال شيخنا وأستاذنا في المعارف الإلهية العارف الكامل الشاهابادي أدام الله ظله على رؤوس مريديه في بعض الكلمات يقول روحي له الفداء يقول لو كان علي عليه السلام ظهر قبل رسول الله صلى الله عليه وآله لأظهر الشريعة كما أظهر النبي ولكان نبيا مرسلا
كلام واضح جدا كلام الواضح واضح جدا قاله الخميني في كتاب مصباح الهداية إلى الخلافة والولاية وجي الأخ ده قرأ النص بالكامل وقال انه الخميني بينقل عن شيخه الشاه ابادي بيقول عشان الناس تبقى ما تتعبش نفسها كتير انه لو علي بن ابي طالب كان محظوظ بس شويه وكان ولد قبل النبي صلى الله عليه وسلم كان هو خد الرساله من الاخر يعني عشان بس انتوا كمسلمين ما تفرحوش ان محمد صلى الله عليه وسلم هو اخر المرسلين او ان الرسول عليه الصلاه والسلام هو خاتم الانبياء وخاتم ومعاه خاتم الرسالات لا لا الموضوع كله موضوع حظ ده عند الشيعة طبعا عند الخميني الخميني ده عنده كلام عجيب جدا يعني مثلا في كتاب الثورة البائسة كان الدكتور موسى المساوي بيذكر ان الخميني اول ما تسلطن على ايران وبعد ما بقى يعني اعدم المعارضين بتوعه والكلام ده اضاف اسمه للاذان انتوا عارفين ايه يعني ايه يا اخوانا الاذان الشرعي في الصلوات الخمس يضاف اسم الخميني للاذان فكان ينادى في على المنابر خميني راهبر بمعنى خميني القائد القائد يعني فده مش غريب عليه ابدا انه يقول اي حاجه وكتاباته تفضحه يعني هو دلوقتي بيقول علي بن ابي طالب كان سيء الحظ محمد كان محظوظ ولد قبل علي ب 32 سنه وتاخر علي بن ابي طالب والرسالة معاذ الله يعني ده معنى الكلام ان ربنا سبحانه وتعالى لم حدد مين هيكون الرسول ولا يعلم اين يجعل رسالته ولا حاجة خالص ده هي المسألة بالحظ اللي هيجي الاول هياخد الرسالة فطلعت في نصيب محمد صلى الله عليه وسلم طبعا من يعتقد هذا الاعتقاد ويقول به كافر قطعا ليه كافر مش بس للطعن في ال- في الرسول صلى الله عليه وسلم والتهوين من قدر النبي صلى الله عليه وسلم الذي يخالف التوقير الواجب للنبي لكن هي الفكرة انه بيطعن في إيراء في قضاء الله وقدره بيعترض على إرادة الله وده كان كان دائما ده كان أسلوب اليهود دايما حتى لو تلاحظوا يا اخوانا زي ما بنقول الدين ده دين الشيعة ده عبارة عن تلت كده قسمها على طول تلت عقائد يهود وتلت عقائد مجوس والتلت الباقي كوكتيل أديان من كل الأديان فاليهود كمان حتى في قصة آه، طالوت وجالوت لما طلبوا من النبي عايزين ملك يا جماعة هتقاتلوا هنقاتل هات الملك جاب الملك طالوت لا ما ينفعش ليه اصله ما هو- يعني ما هوش اغنى مننا وما عندوش قوة وبتاع واحنا من الاسرة ج- لا اله الا الله هو الاعتراض الدائم ده اسلوب اليهود دائما نقله عنه اصدقائهم وابنائهم من آه، الشيعة دائما معترض على قضاء الله كلامه واضح جدا عايز يقول يا اخوانا ان اولا الرسالة ليست شاقة عشان بس الموضوع بسيط جدا وسواء كان محمد عليه الصلاة والسلام قام بها كان الموضوع هيتم أو علي قام بها كانت المسألة هتتم اوعوا تكونوا فاكرين يعني إن الرسالة فيها مشاق ولا حاجة وبعدين الرسالة الم- الملحوظة الثانية أو النقطة الثانية اللي أراد الخميني إنه يثبتها في كتابه أن الرسالة يتم يعني تنالها بالحظ انت محظوظ تاخد الرسالة بس ده متعارض مع قول الله تبارك وتعالى الله أعلم حيث يجعل رسالته يا إما نصدق ربنا سبحانه وتعالى ونكذب الخميني أو العكس معاذ الله من أراد أن يكذب الخميني فيصدق الله فهذا هو المسلم ومن أراد أن يكذب الله سبحانه وتعالى ويصدق الخميني فهذا كافر قطعا لأنه بيعارض القرآن الكريم النبي صلى الله عليه وسلم لم يختاره الله سبحانه وتعالى مسألة اعتباطا أبدا رفع الله له ذكره لا يذكر الله إلا يذكر معه نبيه ولا يذكر النبي إلا ويذكر معه الخالق سبحانه وتعالى تجد حتى في آه، الأذان في التشهد في الإقامة في خطب المساجد دائما يذكر الله ويذكر رسوله رفع الله له ذكره سبحانه وتعالى رفع لنبيه ذكره فالله فضله على العالمين كون أنت آه، أيها الخميني والشاه أبادي وغيره من علماء الشيعة هذه المسألة غصة في حلوقكم أعلنوا على الملأ انكم لا تريدون هذا الدين وان هذا الدين ما ينفعكوش وانتم عايزين تاني عايزين دين اخر يعني يكون فيه علي بن ابي طالب في موقف وفي موقع الصدارة قولوها صراحة ايه المشكلة يعني بس لا تدلسوا على عوام الشيعة وتقولوا لهم ان ده اسلام هذا ليس اسلاما علامة المسلم ان يقول اول مسألة اول مرحلة اول باب يفتح لتدخل الاسلام ان تقول اشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وفي بداية حلقاتنا معكم قلنا قاعدة كده معينة هنحطها هتسري على الجميع كل من يرى أن هناك شخص أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم أو مساو له يعد كافرا كفرا قطعيا ومطلقا المهم يا اخوانا طبعا اذا كان ال- ال- الشيعة شايفين ان علي بن ابي طالب مساوي للنبي صلى الله عليه وسلم او يعني كان اقل حظا من الرسول صلى الله عليه وسلم هنجد لهم أعاجيب أكثر من ذلك في في فضائل أهل البيت بل بعضهم رفع السيدة فاطمة إلى حد الألوهية زي مثلا في كتاب مصابيح في كتاب أنوار الزهراء لحسن الأبطحي بيقول في صلاة خاصة للزهراء لوحدها سيبك بقى من ربنا خالص انت بتصلي صلاة الاستغاثة دي للزهراء لوحدها وبتسجد للزهراء فدول قوم يعني حالهم آه، عجيب والله المهم يا اخوانا انا متعجب جدا من الموقف من الاخوة هنا في قناة صفا ما بياخدوش رأيي في حاجة ابدا لا بياخدوا رأيي في الاضاءة ولا في الاستوديو ولا في ما بياخدوش رأيي ابدا وده يعني بيؤلمني واتمنى انهم ياخدوا رأيي في كل حاجة بعد كده بس عقلا في اشياء ممكن ناخد رأيك فيها وفي حاجات مش شغلك ما نقدرش ناخد رأيك فيها ده ده ده حاجة طبيعية ما ينفعش تتدخل في كل حاجة كل إنسان له عمله لكن عند علماء الشيعة ما فيش الكلام ده علماء الشيعة سكتهم مفتوحة يقولوا اللي هو عايزه ويعمل اللي هو عايزه تعالوا دلوقتي نشوف المعمم ده بيقول إيه وعايز إيه ونفسه إيه اللي يحصل نسمع ونعلق تاني إن شاء الله
الله مثلا للذين آمنوا ما هو هذا المثل امرأة فرعون عجيب امرأة فرعون تصبح مثلا قرآنيا للرجال والنساء والزهراء لا تصبح مثالا فما لكم ضرب الله مثلا للذين آمنوا ما هو هذا المثل امرأة فرعون عجيب امرأة فرعون تصبح مثلا قرآنيا للرجال والنساء والزهراء لا تصبح مثلا فما لكم
طبعا آه، فاضل فراتي بيعمل عقله في الثقل الأول شايف أن الثقل الأول مش بيترتب صح كان يعني وجهة نظره إيه؟ إن كان يجب قبل أن تسا- تساغ أو تصاغ الآيات القرآنية إن ربنا سبحانه وتعالى معاذ الله يعني يستأذنه الأول يقول له نحط إيه يا شيخ فاضل وما نحطش إيه الراجل بيقول يعني ما يعقل تضاف آه، آه، امرأة فرعون ولا تضاف السيدة فاطمة والله ده كلام كويس أوي يعني أنت الآن بتشكك في الثقل الأول يعني أنت الآن تتحمل وبنقول على لسانك أن فاضل فراتي يقول لكل عوام الشيعة لا تتمسكوا بالثقل الأول لأن القرآن الكريم يخالف الأولى القرآن الكريم المعجز الذي تحدى الله به العرب اللي كان العرب في الجاهلية وقبل الإسلام يسجدون لفصاحته هذا الرجل شايف أن القرآن مش مترتب صح وان في اولويات وكان يجب انه يحط اسم السيده فاطمه بدل آه، آه، امراه آه، فرعون ده اسلوب اليهود بالظبط هؤلاء يذكروني دائما بقصه بالقصة التي كان يرويها أبو رجاء العطاردي قبل الإسلام يقول أنه كانوا قبل الإسلام يخرجون مثلا في سفر معاهم لبن ومعاهم عج- عجوة يجيب العجوة يعجنها وباللبن والكلام ده ويعمل منها إله صغير كده صنم صغير يعبده معاه هو يعني ساحب إلهه في إيده عشان برضه ما حدش عارف الظروف وبعدين يقعدوا يطوفوا حوالين الإله إيه، وينادوا الإله ويطلبوا من الإله فالإله ما يستجيبش لما الإله ما يستجيبش يعملوا إيه ياكلوه أو حتى يبقى الإله نفع بحاجة يعني حتى إذا ما استجابش لدعائهم يكلوا هذا ما يريده علماء الشيعة علماء الشيعة لا يريدون إلها يتبعوه لا هم مش عايزين كده هم عايزين إلها يتبعهم يعمل لهم اللي هم عاوزينه وده في كل كتب الشيعة كلها تطفع بهذا الكلام لما تجد الخميني مثلا بيقول إيه إننا لا نعبد إلها يقيم بناء شامخا للعدالة والمدنية والدولة ويهدمه بنفسه ويجلس يزيدا ومعاوية وعثمان على على منصب الحكم ولا مش عارف ينص على الإمام يعني عايز يقول إيه إن إحنا ما بنعبدش الإله اللي يرضى إن يزيد بن معاوية يكون الخليفة طب وده اللي حصل فعلا ويزيد بن معاوية فعلا كان خليفة للمسلمين يعني إذا أنت بصراحة تكفر بالله ده أسلوب أسلوب اليهود الذي ورثه آه، عنهم آه، عنهم الشيعة حتى في الأنوار النعمانية نعمة الله الجزائري وده برضو من المتأخرين بيقول إننا لا نعبد لا نعبد آه، يعني بيتكلم حاصله أننا لا نتفق معهم لا على إله ولا على نبي ولا على إمام أو ولا على خليفة يعني من الآخر الراجل بيقول إن الرب اللي رضى اللي رضى إن أبو بكر يكون خليفة رسوله نحن لا نعبد هذا الإله أيوة بس ده اللي حصل فعلا رضيت انت بقى ولا ما رضيتش ده مسألة ترجع لك اللي حصل فعلا أن الله رضي أن يكون أبا بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه خليفة للمسلمين إذا فأنت تقر وتعترف بأنك كافر جرأة جرأة علماء الشيعة على القرآن الكريم مسألة معلومة ومشهودة لأنهم ورثوا هذا الأمر من اليهود في الاعتراض الدائم على كل ما يقدره الله كل ما ربنا يحكم حكم هم معترضين كل ما ربنا ربنا سبحانه وتعالى يأمر أمر يعترضوا عليه ده أسلوب اليهود ده أسلوبهم دائما فهذا معناه إنهم ما بيحترموش الثقل الأول طب أنتوا يا علماء الشيعة كل ما تيجوا تتكلموا تقولوا حديث الثقلين وتمسكوا بالثقلين أحدهما أكبر من الآخر الأولاني ضايع تماما الثقل الأول اللي هو القرآن ده ضايع تماما لا هو معجز ولا يعني واحد من الكفار مر يوما فسمع آية فاصدع بما تؤمر فسجد فقيل له لماذا تسجد قال سجدت لفصاحته القرآن الكريم المعجز المتعبد بتلاوته اللي عجز كل أساطين اللغة كل أساطين اللغة أنهم يأتوا بصورة, بصورة واحدة مثل القرآن الكريم لكن علماء الشيعة شايفين أن القرآن يخالف الأولى وكان من الأفضل يضاف لي آيات ويتحذف منه آيات يريدون إلها يعب- يعبدهم لا إلها يعبدونه وهؤلاء حالهم كما قال الله سبحانه وتعالى عنهم في سورة الفرقان أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون شوف التشبيه بقى أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضلوا سبيلا انتهى وقتنا سريعا ولا نقول آه، وداعا ولكن إلى لقاء قادم بإذن الله تبارك وتعالى دمتم في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
قد شايعوا بوشا على تقتيل أهل الصف والإيمان وحذر يا إخواني يا إخواني